حديث للحبيب المصطفى صلوا عليه مصدقا ومصدقا جلس الجميع مع الحديث ونوره ليقدموا منه الصحيح موثقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حلقة النهاردة حلقة خاصة جدا حلقة النهاردة آه، مع القرآن هذه النعمة العظيمة التي من الله عز وجل بها علينا حلقة النهاردة آه، بن- بنتكلم فيها أولا مع الآباء بنتكلم فيها بعد كده مع الشباب ومع البنات حلقة النهاردة عن القرآن عايز أبدأ بحديثين قبل ما نسمع القرآن أما الحديث الأول فيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة فيقول له ألا تعرفني فيقول من أنت فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجر اليوم من وراء تجارته وأنا اليوم من ورائك فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار هكذا فعل القرآن مع صاحبه مش مع صاحبه فقط ولكن مع الأب والأم اللي تعبوا كتير مع أولادهم في تحفيظهم للقرآن تعليمهم التجويد إتقانهم لكتاب الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس يوم القيامة والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا وما فيهما فيقولان يا رب بما كسينا هذا فيقال بأخذ ولدكم القرآن انتوا اجتهدتوا في الدنيا علشان تعلموا ولادكم كتاب الله سبحانه وتعالى وجاء اليوم اللي انتوا تكرموا فيه على رؤوس الأشهاد لأنكم كنتم حريصين على تعليم أبنائكم القرآن حلقة النهاردة مع مجموعة من الشباب الطيبين المتميزين آه، في كتاب الله سبحانه وتعالى آه، قراءة حفظا أداء تجويدا وقراءات أيضا يسعدني ويشرفني ان انا انزل ضيف النهارده على فضيله الشيخ محمود مجاهد وفضيله الشيخ الباشمهندس علي زياده فضيله الشيخ الدكتور خالد حداد فضيله الشيخ علي قاسم وشيخي في القراءات فضيله الشيخ احمد السعداني اهلا وسهلا بيكم شرفتونا ونورتونا وانا حابب من البدايه ان تكون المقدمه ان احنا نسمع ايات من كتاب الله سبحانه وتعالى مع اخي وحبيبي الشيخ محمود مجاهد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب
جزاك الله خير جزاك الله خيرا يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير لك دنياك وآخرتك كما أنرت قلوبنا الآن بالقرآن وإياكم يا شيخنا ربنا الشيخ محمود آه، سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيقول لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين صورة ما من صورة إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي من نزلت ولأي شيء نزلت ده كان حرصهم على القرآن أتعجب جدا في زماننا لما بشوف كتير من الآباء والأمهات ممكن يصرف آلاف علشان درس الفيزياء ودرس الأحياء ودرس الكيمياء ودرس الرياضيات ودرس الإحصاء ولا يهتم أبدا بعض الآباء والأمهات بتعليم أولادهم القرآن احنا عايزين نوصل النهاردة رسالة للآباء والأمهات ليه نحفظ أولادنا القرآن
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يعني آه، أحمد الله تبارك وتعالى أن جمعني بهذا الجمع الطيب المبارك إخواني وأساتذتي ومشايخي آه، وهذا آه، من فضل الله تبارك وتعالى علي دائما أنه يعني يجمعني بأهل الفضل ويلحقني بأهل القرآن وأنا لا أحسب نفسي منهم والله والله والله يشهد على ذلك والله تبارك وتعالى يشهد على ذلك ولكن يعني دائما من تعلق بالقرآن نجا في الدنيا وفي الآخرة ومن تقرب إلى القرآن ارتفع شأنه ولا شك في الدنيا والآخرة فأهل القرآن هم أهل الله تبارك وتعالى الذين يتلون كتابه ويحفظونه في صدورهم اجتباهم الله تبارك وتعالى واصطفاهم من بين خلقه حتى يعلي شأنهم ويرفع قدرهم ويكرمهم في الدنيا قبل الآخرة لذلك فوصيتي لآبائي وأمهاتي وأهلي وإخواني أن يحرصوا أشد الحرص أن يعلموا أولادهم القرآن فلقد اصطفى الله تبارك وتعالى من خلقه أهل القرآن فرفع منزلتهم كما ذكرت وأعلى شأنهم طيب دلوقتي لما يكون والد حريص على ولده كما تفضلت فضلتك شيخ أحمد إن هو يعني بيصرف عليه في كل مجالات العلم آه، علوم الحياة كلها يجتهد في تعليم أبنائه هذه العلوم طيب إذا كان علم الدنيا نحرص عليه هذا الحرص فما بالنا بعلم الآخرة ما ينفع العبد في دنياه قبل آخرته ينبغي علينا أن يشتد حرصنا أن احنا نعلم أولادنا وبناتنا كتاب الله تبارك وتعالى طيب أنا النهاردة لما أعلم ابن القرآن وحفظه وأدخل هذا القرآن في صدره كما قال الله تبارك وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ك- زي ما قرأنا في الآيات ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا لما أنا أعلم ابن القرآن وأعلم ابنتي القرآن وأخليهم قرآنا يمشي على الأرض زي ما سيدة السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرآن يمشي على الأرض لا إحنا مش عايزينه يبقى قرآن إحنا عايزينه يبقى صفحة من صفحات القرآن عايزين ابننا يبقى صفحة أمانة يبقى صفحة صدق يبقى صفحة أخلاق يبقى صفحة بر يبقى صفحة صلة يبقى صفحة آه، آه، حسن خلق لما أنا أنشأ ابني على هذا الأمر أعلمه أن القرآن ليس كلام نترنم به ونقرأه في صلاتنا وحسب لا ده القرآن ده خلق القرآن ده منهج حياة النهاردة لما أشوف ابني عمال يراجع في القرآن ويقرأ القرآن ويحرص أشد الحرص ان هو يحصل كتاب الله تبارك وتعالى يبقى انا دلوقتي في الحقيقه بعمل مكسب لنفسي في الدنيا والآخرة وحضرتك تفضلت بالحديث المعروف إن هو بيلبس تاجا وبيلبس والداه تاجا أضوأ من الشمس يبقى أنا النهاردة إزاي أفرط في هذا الفضل اللي إحنا كتير جدا جدا دلوقتي وكثير من بيوتات المسلمين إلا من رحم الله فرط في هذا الحق و- آه، وأخطأ وأجرم في حق أولاده إذ أبعدهم عن كتاب الله تبارك وتعالى و- آه، في حين أنه يحرص أن يعلمهم كل شيء غير القرآن يبقى إحنا النهاردة محتاجين جدا جدا ان احنا نخلي اولادنا قران نخليه صفحات من صفحات القران نعلمه الاخلاق نعلمه اداب القران تشريعات القران حلال القران حرام القران امور القران نواهي القران هذه يعني مما ينبغي على الاباء يبقى والأمهات.
اذا حضرتك الشيخ محمود ربنا يا رب يحفظك ويبارك فيك آه، يعني عايز توصل للاباء والامهات رساله ان القران اولا هيؤثر في اخلاق الولد نعم لا شك كلما ازداد حفظا ومراجعه وقراءه للقران ده هيؤثر يقينا في اخلاق الولد نعم نعم الامر الثاني وده امر مهم جدا هيؤثر في ايمان الولد لأن مما لا شك فيه زي ما ربنا عز وجل ذكر لنا في اوائل سوره الانفال قال الله عز وجل واذا تليت عليهم اياته زادتهم نعم، ايمانا زادتهم فطول ما إيمانا.
الولد طول ما الولد بيقرا كتاب ربنا عز وجل ده بيؤثر في ايمان الولد ومما لا شك فيه مشايخنا الكرام ان القران زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان ده حفظ من فتن الدنيا التي تحيط ب- باولادنا اولادنا النهارده حواليهم فتن شبهات وحواليهم فتن شهوات وفتن نساء وفتن اموال العاصم بعد الله عز وجل في هذا الكون في هذه الدنيا لابنائنا من هذه الشهوات كتاب الله سبحانه وتعالى سيدنا حذيفه بيسال النبي كنا في شر حتى اتاك الله آه، حتى اتانا الله عز وجل بك يا رسول الله فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت يا رسول الله فما افعل قال يا حذيفه تعلم كتاب الله واعمل بما فيه عايز تنجو من الفتن تعلم كتاب الله وانجو بما فيه آه، هتوجه لحضرتك فضل الشيخ باشمهندس علي ربنا يا رب يحفظك وانت ما شاء الله من الناس لها جهد كبير يعني ما شاء الله في تعليم القرآن وتحفيظ القرآن وما شاء الله انت بتاخد علوم الإدارة الحديثة في حلقات القرآن آه، عايز آه، أسأل حضرتك سؤال آه، ليه النهارده بنشوف كتير جدا من اولادنا بيهتم بطريقه اللغه الانجليزيه بطريقه النطق هل هي ترى على المدرسه الانجليزيه ولا على المدرسه الامريكيه وبيهتم جدا بالفوارق في النطق بين الكلمات الانجليزي ولا يهتم باتقان المخارج باتقان الصفات المتعلقه بالحروف عند قراءه القران احنا عايزين نقول للاباء والامهات احنا عايزين مع الحفظ والقراءه للقران احنا عايزين النهارده ابائنا وامهاتنا كلهم يبقوا يتقنوا كتاب الله عز وجل ما يتقراش كانه جرنان احنا عايزين القران يقرا بطريقه صحيحه يا ترى كيف نصل الى مساله القراءه الصحيحه لكتاب الله وهل يا ترى صعبه
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وبعده فحقيقة قراءة القرآن هي البوابة الرئيسية لدخول القرآن جميل بد- يعني عشان الواحد يدخل القرآن ويبدأ بعد كده ينتقل إلى تفسير وإلى أحكام وإلى فقه وياخد ما فيه فالبداية هي قراءة القرآن للأسف يا شيخ أحمد حقيقة إن بيجي لنا ال- الطالب بكالوريوس طب بكالوريوس هندسة بكالوريوس صيدلة ومشكلته إيه؟ إنه ما بيعرفش يقرأ قرآن ما بيعرفش يقرأ ال- القرآن لأن القرآن قواعد و- آه وأحكام يجب أن يدرب عليها الأبناء منذ الصغر لأن لما يتدرب كده يعرف يقرأ و- آه أما يكبر إنما بيجي ال- اللسان صعب جدا آه الكلمات صعبة عليه يعني هيبقى مفاجأة كبيرة قوي يا إخواننا المشاهدين لو قلنا لحد كده إحنا محتاجين دلوقتي واحد يجي يصلي بينا ركعتين فعلا قل من تجد حد جاهز عنده الجاهزية إنه يجي ويبدأ يصلي الله أكبر ويخش يصلي بشوفها في المسجد بعد صلاه الظهر او العصر يعني ايه بيتنافسوا مين اللي يصلي انما مغرب وعشاء هو كل واحد ايه عمال يزق التاني خش انت صلي لان هي- هتبدا مشكله بالظبط.
القراءه دي, دي الحقيقه عشان كده بنهتم بيها جدا جدا آه، موضوع القراءه وحاطين حاطين مقياس في ال- الوحده المحاسبيه في قراءه القران الكريم هي الحرف وهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا في كتاب الله فله بكل حرف حسنة فهنا بنركز مع ال- مع الطلبة مع الناس بأهمية نطق الحرف بالالتزام بنطق الحرف لأن الموضوع القراءة خطر جدا جدا موضوع الق- العلماء على أن الخطأ في القراءة حرام حينما يبدل حرف مكان حرف هو كده بيبقى وقع في وقع في حرام الا اذا كان طبعا لا- لا يستطيع ان يتعلم آه، وان هي- وان كان هيحاسب ايضا على ايه؟ على ان هو اهمل في التعليم.
ممكن مثال يا شيخ علي يعني نعم.
ادينا مثال مثلا بيقع فيه عوام المسلمين مثلا في مسألة اللحن الجلي والله يا شيخنا من من اول الفاتحه مثال في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم انا اقول لحضرتك مثال كده بدا وانا الشيخ اما رحت اقرا في البدايه فاقرا على شيخ اهدنا الصراط المستقيم يقول لي هذه قراءه خطا عيد تاني أعيد اهدنا الصراط المستقيم أنا مش شايف الخطأ فيه أين الخطأ؟ قال الخطأ إن أنت طبعا هو وضح لي الأمر بخطورته قال لي أنت شلت حرف من القرآن وحطيت حرف تاني أنت شلت التاء وحطيت الطاء أنت تقول المستقيم بالطاء وهي لم تنزل ب- ب- بالطاء إنما أنزلت بالتاء اهدنا الصراط المستاء وفي بعض الأوقات بيحول السين لصاد المص آه، آه، آه.
آه، نعم ف- فأصبح آه، ده بيغير طبعا كتير جدا جدا في المعنى ليه بنوجه ل- لإخواننا تلاوة القرآن دي آه، يعني أحد مها آه، أحد مهام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو فتلاوة القرآن حقيقة لها مرتبة عالية جدا وكذا الآيات في القرآن الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ورتل القرآن ترتيلا علشان تدي للقرآن حقه فإن الواحد ما يخطأش هذه الأخطاء لأنها بتكون صعبة جدا إذا كان في كلمة ال- المستقيم الخطأ في التلاوة في كلمة المستقيم إن هو شال حرف مكان حرف ده عندنا بقى إيه ممكن في آية من القرآن تغير المعنى تماما يا مريم اقنطي آه الق- آ- آ- آ- القنوط من من اليأس وكده قنطة يأس آه، يأس آه وهي قنوتي قنوتي بالتاء.
مح- محتاجة رعاية ج- ك- كبيرة جدا جدا الكلمة دي الموضوع ده صعب يا سيدنا يعني الناس اللي بتشوفنا دلوقتي بيقولوا قرايه القران صعبه هل ده صح فعلا اطلاقا والله يعني الحمد لله احنا بنشتغل ومسميين ال- الشغل بتاعنا صحح تلاوتك الموضوع بكل يسر وكل سهوله قال تعالى ولقد يسرنا القران للذكر وبس الانسان يبحث عن آه، آه، شيخ متقن ويعني يخلي الموضوع ده هدف اساسي زي ما الشيخ احمد جلال قال ان يروح ي- ي- كورس كبير جدا سواء في في في لغات او في مواد او حاجه زي كده فممكن كورس في تعلم قراءه القران الكريم في وقت معين يبذل لتعلم القرآن الكريم ويجتهد فيه وإن شاء الله يجد الأهل- الأمر سهلا ميسورا بإذن الله رب العالمين إنما لأن آه، في حقيقة العوائق كثيرة العوائق كثيرة اللسان أصبح مش عربي أصيل اللسان مع تعلي- تعلم ال- اللغات دلوقتي والمدارس الاجنبيه والتعليم الاجنبي فما عادش اللغه ال- ال- الجميله ما عادش الاهتمام بالمخارج والصفات واللغه العربيه السليمه وبالتالي اصبح ايه اصبح ان الموضوع آه، آه، يعني مختلف تماما بيقرا ال- ال- آه، القران كما لو كان بيقرا جورنال كما بيفتح ويقرا جريده او مجله هي ديت زي ديت واحنا النبي صلى الله عليه وسلم أكد لينا إن الأصل في تعاملنا مع القرآن نبقى مهرة نعم الماهر بالقرآن، نعم.
مع السفرة الكرام البررة نعم.
جميل ونقول لكل ابائنا وامهاتنا اللي بيقراوا القران عليهم شق شويه طول ما احنا بنتعلم سواء ما شاء الله ممكن نتابع مع باشمهندس علي ربنا يحفظه على أم، يعني مشروع صحح تلاوتك او البرامج اللي في القناه اللي بتهتم بتصحيح القراءه طول ما احنا بنتعلم وبناخد خطوه والتانيه والتالته ان شاء الله احنا ممكن بفضل الله نوصل لمراحل عاليه جدا العجيب يا باشمهندس علي ان بدانا في ال- في ال- في القناه من فتره طويله مع البرامج المتعلقه بصحح التلاوه مم.
والآن وصلنا بفضل الله للقراءات الحمد لله يعني ما شاء الله, الله.
يعني آه، أخونا الشيخ محمد حسن ربنا يا رب يحفظه شاء وصل الله.
مع الناس للقراءات وأنا ببقى مبسوط نعم.
جدا وأفتح ال- القناة وأفاجأ مثلا إن في أمهات يعني ما شاء الله مش طالبات علم ولا حاجة ولكن اهتموا وحبوا فوصلوا بفضل الله لعلم القراءات وده يوصلنا على طول لفضيلة الشيخ أحمد اللي من ورا الكواليس ده الشيخ اللي أنا بقرأ عليه الآن عشان أخد منه القراءات وأنا دلوقتي معاه في قراءة أبي جعفر فأسأل الله إنه يحفظه وأن يبارك فيه شيخي بقى في في المقام ويسامحني ان انا اللي هسال بقى المره دي. آه، شيخ احمد آه، كنا بنتكلم عن اهميه وضروره حفظ القران وتعليم ابنائنا القران وربط ولادنا بالقران مع الباشمهندس علي كنا بنتكلم على ضروره ان احنا نتقن بقى آه، المخارج والصفات علشان الكلمه تطلع صحيحه وعايز اوصل بقى مع حضرتك لجزئيه آه، آه، معرفه القراءات. وان احنا زي ما احنا بنسعى في القناه ان احنا نقول احنا عايزين ننشر السنه بين الناس فان من اعظم السنن اللي ينبغي ان احنا ننشرها علم القراءات، القراءات دي هي القراءات اللي قرأ بها النبي فهي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وللاسف من السنن الغائبه عن كتير من البيوت. فشيخ احمد كيف نعيد ونحيي هذه السنن بين الناس مره ثانيه؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تعدد أوجه القراءات له فوائد جمع
تعدد اوجه القراءات.
له جميل.
فوائد جمع فمنها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر نجد أن أولا هو تيسير للأمة تيسير ان شاء للأمة.
الله.
تيسير للأمة يعني احنا لما كنا نروح مكة ونشوف ال- اخواننا الأفارقة وهم بيقرأوا يقولوا وما بيسعوا في الصفا والسعي السعي بين الصفا والمروة ويقولوا الله أكبر الله أكبر ليست الله أكبر لأن هو الله سبحانه وتعالى خلقهم ليس حرف اله- الح- حرف الهمزة ده مش موجود عندهم سبحان الله يعني انت تسمع الله اكبر طب ايه الله اكبر ده هنا الله سبحانه وتعالى يسر وانزل القرآن- القران بالقراءات تيسيرا على الام انت ممكن ما تقدرش تقرا تقول انذرته ما تقدرش تنطق همزتين آه.
متلاصقتين ورا بعض مم. آه آه
آه آه. احنا سهل بالنسبه لنا انما هو بالنسبه له صعب فالله سبحانه وتعالى ايسر لنا ان هو انت ممكن تقراها بالتسهيل تقول انذرته ممكن تقول بالابدال انذرته ممكن تقول آه انذرته ممكن تقول انذرته كل دي اوجه اختار فده من الله.
اثر رحمه الله سبحانه بس- وتعالى بس طبعا دي لها اسس علميه سيده لا آه، عشان لها اسس علميه اقول لك هو تيسير للامه طيب ايه كمان يعني تعدد اوجه القراءات القراءات القرانيه في ايه كمان احنا ممكن نقول آه، الثراء اللغوي الثراء اللغوي وهو يعتبر من اهم اهم اهم آه، فوائد القران الكريم يعني لما نيجي نقول واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام
مم.
فكيف لفظة الأرحام مجرورة لأنه عطف الأرحام على الضمير اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقراءة غير حمزة واتقوا الله الذي تساء- الذي تساءلون به والأرحام بالنصب عطف على إيه؟ اسم الجلالة الله فمن هنا يجوز عطف الاسم الظاهر على الضمير جميل جميل برضه عندنا ايضا من آه، فوائد تعدد تعدد اوجه القرآن.
الت- فوائد تعدد القران الكريم اللي هو تكثير المعاني
تكثير المعنى تكثير المعاني زي أنت- مثال يا شيخ أحمد.
يعني مثلا حضرتك لما لا يجرؤ اي مفسر ان يق يق يعني يقتحم القران الكريم او ان هو يستطيع ان يفسر القران الكريم دون الاطلاع على اوجه القراءات الكر- القران جميل بمعنى لما نيجي نقرا فازالهم الشيطان
فأزالهما مم.
وفي رواية- فأزالهما وفي روايه اخرى آه.
فازلهم الشيطان مم.
ما معنى ما الفرق بين فأزالهما الشيطان وفأزلهما الشيطان فأزالهما الشيطان أي أبعدهما عن الجنة مم.
يبقى لما أنت قرأتها بقراءة واحدة هتتقى معنى واحد جميل أما لو قرأتها بمعنى آخر فأزلهما من أزلهم فأزلهم الخطأ من الزلل أي وسوس لهما فارتكب الخطأ فأكل من شاء الإيه الله.
الشجرة مم.
فإذا في تكثير في المعاني جميل.
تكثير في المعاني والأعجب إن أنت القرآن نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد جاء وقد بحث الطا- الطاعنون من آه، المستشرقين من بقى وأعداء المستشرقين وكذا- الإسلام.
ان هم يجدوا خطا واحد برغم علوم القران الكريم كلها لم يجدوا حتى الان خطا واحدا يشفي صدوره سبحان الله ولن يجدوا ولن يجدوا بل ي- قد يؤمن آه، قد يؤمن احدهم سبحان الله بايه ببلاغه القران الكريم جميل بصحه القران الكريم جميل ما شاء الله فكل هذه الآية- كل دي فوائد ترغبنا وتعلمنا وتحثنا على تعلم القران ولعل برضو احنا عندنا في علوم الفقه بناخد بعض الاحكام, الأحكام الفقهية, الفقهية من- من خلال القرآن نعم. صحيح.
كما في قول الله يا سبحانه ايها الذين امنوا وتعالى إذا آه، آه، قمتم- فصيام ثلاثة أيام نعم آه، في, في آيات ال- كفارة اليمين نعم.
في قراءة لابن مسعود آه، ثلاثة أيام متتابعات نعم فالحنابلة خدوا منها حكم ان هذه الايام انما تكون يستحب انها تكون متبعه عملا بهذه القراءه فممكن ايضا ال- ما شاء الله القران الفقهية.
تدينا احكام فقهيه اخرى ما شاء الله لا قوه يعني الا كده بالله.
يعني كده يا شيخ احمد لما واحد مثلا صلى امام زي حضرتك مثلا في مسجد نعم.
فلم يقرا في مصر بقراءه حفص هل نخطئه؟
لا لا نخطئه لا نخطئه لا مخطئ ولكن يجب عليه قبل أن يدخل الإمامة أن ينبه على الصلاة آه. أنا بقرأ بقراءة حمزة أو بقرأ بقراءة انا عايز احيي آه، هذه دي السنه واعلم الناس إنما- هذه القراءه لأنها وحي من الله سبحانه وتعالى نعم.
فكيف نخطئ من يقرأ بالوحي جميل نعم.
آه، الشيخ محمود لو عايزين نتكلم عن مكانه القران وعظمه القران ممكن نقول للناس ايه
آه، مكانة القرآن هي أعظم مكانة مطلقا لأن القرآن يستمد مكانته من ذات الله تبارك وتعالى هو كلام الله كلام سبحانه الله وتعالى.
تبارك وتعالى فعظمة القرآن من عظمة رب القر... من عظمة رب العالمين سبحانه وتعالى طيب لما أنا أسمع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الماهر بالقرآن أو الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ربنا رفعه لدرجة الملائكة ليه؟ لأنه قرأ القرآن وهو حافظ له فلما نيجي نتكلم عن مكانة القرآن وأهمية حفظه لا ده احنا في الحقيقة بنتكلم على رفع مكانة الإنسان وهو حافظ له مع السفرة الكرام البر والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران برضه لعظمة القرآن يعظم أجر ال- آه، الذي تلحقه المشقة في قراءة القرآن ليه أجرين مش أجر واحد لأنه عليه مشقة وعليه وبيقرأ طب شيخ فبياخد محمود بمناسبة المشقة نعم.
حضرتك شايف أنا إمتى أبدأ مع ابني تحفيظ قرآن يعني إمتى أبدأ إن الولد يبدأ فعلا عنده القابلية إنه إحنا نقول له يلا قول وهيقول ورانا هل يا ترى بعد سبع سنين عشر سنين 12 سنة ولا نبدأ من الولد وهو لسه في بطن الأم ولا نبدأ إمتى من اكثر الخطا او المشهور عند الناس يا فضيله الشيخ ان انا احدد سن لتعليم الولد القران جميل.
ليه الامر ده متفاوت كليا يعني النهارده مثلا آه، فيه ام حامل خلاص الام دي تاليه للقران ليلا ونهارا بتصلي بالقران تقرا القران بتشغل القران دايما على التلفزيون بتسمع القران دائما واحده تانية مش كده خالص آه، ولد بينش- بينشأ عنده سنتين كده أول ما يبدأ يتعلم الكلام يجد أبوه ماسك المصحف وبيقرأ بصوت عالي بيمس- بيس- بيسمع أهل بيته وكذلك أمه وإخواته الكبار خلاص آه، هيتعلم ده عنده بالفطرة قابلية أكتر.
والطبيعة ده ممكن هو عنده ثلاث سنين أول ما يبدأ بس يحسن الحروف ويخرجها سليمة نبدأ نعلمه وممكن ولد على النقيض تماما هو اصلا جاي بعد عشر سنين عايز يتعلم القران سمع حد بيتكلم عن فضل القران وانه شيء عظيم جدا ومهم وعظم ما يكون فحابب يتعلم القران يجي نعلمه نجد معه صعوبه شديده جدا خدت بالك ليه لان هو خلاص لم يؤهل لذلك من صغر يعني ممكن نقول من- بدءا من سن سنتين يبدأ الولد يسمع كتير سواء من لازم الأب من أو الأم التأهيل يا سيدنا جميل.
التأهيل الأسري جميل.
أنا النهارده محتاج الأب والأم يكونوا نموذج لابنهم قبل أن يأمروه بتعلم القرآن جميل.
أو يدفعوه لتعلم القرآن عشان الكلام يبقى دقيق يبقى أنا النهارده محتاج أب قارئ للقرآن محتاج أم بتمسك المصحف وتقرأ القرآن في الحالة دي أقدر أقول لحضرتك إن أنا ممكن من أول ثلاث سنين ألقنه جميل.
ألقنه وأدربه يعني الاب والام يا مولانا اللي أساس.
بيشوفونا دلوقتي ما نقولهمش ان فات القطار ما هي دي الرسالة يا سيدنا دي آه.
الرسالة يا سيدنا الشيخ علي أنا النهاردة علشان أطلع نشء صالح حافظ لهذا الكتاب المعظم لابد أن أنا أبدأ من الأسرة ما هو ده إزاي أزرع فيهم الوازع الديني وحب كتاب الله تبارك وتعالى عشان أخرج جيل مستنير بنور ال- بنور القرآن هو ده ده- هو ده المقصد يا سيدنا الشيخ أحمد.
جميل آه، جزاكم الله خيرا احنا هنحتاج جلسة تانية توعدوني بجلسة تانية الجلسة دي لازم ناخد فيها بقى الآليات ازاي نبدأ نتعلم ونعلم أولادنا القرآن والآليات ازاي ايه ايه هي أولى الخطوات اللي احنا نبدأ نخطوها من أجل تعلم علم القراءات فتوعدوني إن شاء الله بجلسة أخرى بإذن الله الله، تبارك إن شاء وتعالى الله، إن شاء الله.
أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا أن يبارك فيكم وإن شاء الله بإذن الله انتظرونا في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى من متقى الرحمة نحاول نعرف فيها ما هي الآليات والأسس والخطوات الأولى لتعلم القرآن بقراءة صحيح بطريقة صحيحة وتعلم علم القراءات أيضا بطريقة صحيحة جزاكم الله خيرا آه، جزاكم الله خيرا مشايخنا الأكارم أسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم جميعا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا وأن يبارك فيكم هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من أجمل اللحظات ذاك الملتقى حيث المحبة والمودة والتقى في مجلس العلماء هذا نلتقي يا سعد من يرقى لذاك الملتقى علم ومعرفة وحكم شريعة في صحبة القرآن نعم الملتقى هذا حديث للحبيب المصطفى صلوا عليه مصدقا ومصدقا جلس الجميع مع الحديث ونوره ليقدم